السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي ليلة جديدة وفرحة جديدة و... وسعادة جديدة بتملأ لبنا بلقاء النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل الذي حرمنا من صحبته في الدنيا ألا يحرمنا من صحبته في الجنة في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه حبايبي الحلوين تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم استشعر معايا المعنى اللي بقول نستشعره في كل مرة داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة لقينا النبي جالس نفس الجلسة بتاعت المرة اللي فاتت واللي قبلها مع واحد من الصحابة وبيقول له لا نكاح بغير ولي أو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل النهاردة الليلة الأخيرة من ليالي العقد وهنتكلم الليلة دي في حوار مفتوح علشان نشوف كل الأسئلة الخاصة بالعقد ونحل المشاكل علشان نقول إن إحنا اتجوزنا جواز صحيح ونبتدي من المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في يعني جملة اعتراضية كده عن موضوع العنوسة وإزاي نحل المشكلة ديت وبعدها مباشرة ندخل بقى على ليلة الدخلة وليلة البناء ونشوف بقى آداب الزفاف والنكاح ونخش بعدها على حق الزوج وحق الزوجة وبلاش أنا مش عايز أسمي الدرس بكلمة حق عايز أقول كيف تسعد زوجتك وكيف تسعدين زوجك وقلت يا جماعة لما بيكون الحب مالي القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش حد بيدور ايه حقوقي وايه واجباتي لكن كل واحد بيحاول يقدم للطرف الثاني كل ما عنده واغلى ما عنده عشان يسعده ويدخل السعادة عليه ربنا يسعد قلوبكم ويملى بيوتكم دايما بالفرحة والمودة والحب والحنان قولوا امين اللهم امين تعالوا نبدأ الليلة دي في حوار مفتوح واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا آه عن شروط صحة عقد النكاح وقلنا خمسة يا جماعة قلنا رقم واحد واحفظوا معايا ويا ريت لو في ورقة وقلم نكتب النقاط السريعة دي عشان عايزين فعلا نتعلم امور ديننا ونعرف ازاي نتجوز صح وازاي نعيش صح وازاي نقضي حياتنا في مرضات الله صح بفضل الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي قلنا شروط صحة عقد النكاح خمس حاجات اول حاجة رقم واحد احفظ معايا اسلام الزوج واسلام الزوجة واسلام الولي ده رقم واحد رقم اتنين موافقة الفتاة قبل العقد قبل العقد لازم تكون موافقة رقم ثلاثة قلنا ان في الاشهاد او الاشهاد او الاعلان الاشهاد ان احنا نشهد اتنين شهود او الاعلان ان احنا نعلن للناس تمام ورقم اربعة قلنا الصداق اللي هو المهر ورقم خمسة قلنا الولي قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان اي عقد لا يصح ابدا بغير ولي وقلنا يا جماعة ان دي شروط صحة عقد النكاح الخمسة اللي من غيرها يبقى العقد مش مظبوط عايزين نقول احنا عايزين نفتح بيوت مسلمة ونتجوز صح ونعيش صح ونكون كده كل واحد فينا بيته زي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتكلمنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا فتحنا ملف خطير جدا جدا يمكن كتير بيخافوا يفتحوه عشان هو الملف ده بالذات شائك جدا لكن انا قلت يا جماعة حل الملف ده وبدون مجاملة احنا مش هنجامل حد على حساب الشرع لكن بنحاول نبسط الموضوع كله بشكل بسيط جدا علشان نقول ان ديننا قد ايه جميل فعلا ديننا والله ما في اجمل منه يا جماعة ديننا جميل لو عشناه صح والله هنكون اسعد ناس في الدنيا دي كلها احيانا بتبقى مشكلة بعضهم بيقول خلاص نحاول ننسى او نتناسى لان المشكلة المشكلة دي ملهاش حل ابدا وبتفكر في ايه انت عمال بتنفخ في قربة مقطوعة ومفيش داعي ان احنا نفكر في المشكلة لا نفكر ونواجه وحل المشكلة ان انت تواجه المشكلة وتقف قدامها وتشوف ايه الحلول اللي ممكن نوصل لها وقلنا ان كانت اكبر مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدا وبيجيلنا رسائل على الموبايلات وعلى القنوات واكبر مشكلة ان كتير من الناس بيقولوا اتجوزنا من غير ولي طب نعمل ايه كبرنا وخلفنا وعيالنا اتجوزوا وخلاص ونحل المشكلة دي ازاي الناس بتقول ان احنا كده جوازنا مش صحيح طب نعمل ايه نحل المشكله ازاي طب نحاول ننسى وخلاص ادينا بالرب العيال لا اخويا وحبيبي حل المشكله بسيط حتى لو كنت اتجوزت من غير ولي وانت دلوقتي بقى عندك 50 سنه وزوجتك عندها 45 سنه ممكن المشكله تتحل برضه ولازم تتحل وحلها بسيط جدا جدا ابسط مما تتخيل وانا يعني مضطر افتح الملف مرة تانية علشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يشوف الحلقة دي ونعرف ان الحل بسيط جدا جدا بفضل الله نحل المشكلة ازاي يا شيخ محمود احلها بكل بساطة ان احنا نتجوز صح متجوز صح ما احنا متجوزين ايوه خد بالك احنا بنقول طالما اتجوز من غير ولي يبقى الجواز ده غير صحيح طب نحلها ازاي هل يرمي زوجته في الشارع ويرمي ولاده لا طبعا هي خليها معاك واولادك معاك لكن كل ما في الامر هنصلح وضع كان غلط بكلمتين بساط جدا نعمل ايه نحل المشكله بكل بساطه تروح للولي والد الزوجه والدها مات لان هي كبرت في السن و- وفي ناس تانية موجوده اه في مثلا في ج- ج- بلاش جدها جدها ما طبعا اكيد هيكون مات آه، ممكن يكون آه، آه، اخوها او ابنها او ممكن يكون آه، مثلا آه، آه، عمها أي- اي حد من ايه من العصبه اللي موجودين اللي هم من ناحيه الاب موجودين اي واحد فيهم بترتيب الولايات وان كان المساله فيها خلاف تمام تروح له تقول له لو سمحت في جلسه كده مع بعض واثنين شهود وتعقد لي بس قول لي مش هنجيب مأذون ولا حاجه لان خلاص الورق كله متأيد عند مأذون كل اللي هنعمله بس ان احنا عايزين الكلمه بس عشان يبقى المساله شرعيه قول لي زوج زوجتك آه، ابنتي او او او وليتي او اختي او موكلتي يعني واخد بالك المهم ان انت تقولها له بالصيغه بقى اللي حسب كل واحد لان ممكن لو كان اخوها هيقول له زوجتك اختي مثلا موكلتي لو كان ابوها يقول زوجتك ابنتي او فمزاي لو كان عمها يقول زوجتك موكلتي وهكذا فيقول له زوجتك آه، موكلتي او ابنتي او اختي او خ- آه، غير ذلك آه، و- والتاني يقول له قبلت زواجها وانتهت المشكله على كده وتزوجوا بحضور اتنين شهود وهيدفع مهر بسيط قوي ان شاء الله حتى 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 100 جنيه ويبقى كده حلينا الموضوع شفت الموضوع حله بسيط ازاي حله بسيط جدا في دقيقه يا جماعه نصلح حياتنا احنا بنقول يا جماعه قد ايه ديننا جميل أص- اصعب المشاكل اللي انت ممكن تتخيل انها مساله خطيره جدا وملاش حل والله العظيم لما تبحث في سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم آه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما في اجمل ولا اسهل ولا اعظم ولا ايسر من ديننا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يبقى المساله بكل بساطه هتقعد مع الولي تحل المشكله طيب لا ده انا هفترض مع حضرتك بقى كل العقبات اللي ممكن تحصل في الموضوع ده وهنحل المشكله ان شاء الله وما فيش حاجه في الدنيا ملهاش حل وما فيش حاجه في ديننا ملهاش حل ديننا جميل جدا طيب نقول هي وجوزها عايشين في بلد بعيد قوي عايشين في امريكا في استراليا في اوروبا ومش عارفين يرجعوا واتجوزوا من غير ولي يعملوا ايه بكل بساطه مش عارفين يجوا اه مش عارفين يجوا بكل بساطه اكيد في تليفون طبعا ما دام في فلوس في تليفون طيب نتصل بالولي منين من امريكا اي نعم من استراليا نعم هنتصل من الهند من اي حته سلام عليكم ازيك يا عم وازي حضرتك وسامحني وانا اسف وانا ابنك و و ولو سمحت بالله عليك انا قاعد دلوقتي معايا اتنين شهود خد بالك وافتح ال speaker وخلي اتنين شهود انا شوف انا بحل لك المشكله والله بكل بساطه واحفظوا الكلام ده يا جماعه ويا ريت تحملوا الحلقه دي وتسمعوها للناس كلها عشان نحل مشاكل المسلمين مش عايزين حد يعيش في ارق مش عايزين حد يكون متضايق مش عايزين حد يكون زعلان عايزين نقول للدنيا كلها إيه، لا تحزن وابتسم للحياه عايز اقول هنتصل بالولي وايا كان بقى الولي اب او ابن او اخ او او عم او او ابن عم الى غير ذلك او جد المهم يعني واحد من الولايه من الاولياء ونتصل بيه ونخلي معانا اتنين شهود ونفتح ال speaker يا عمي بالله عليك تعقد لي كلمتين انا بقول لك آه، آه، زوجني ابنتك تقول لي زوجتك ابنتي فاقول لك قبلت انتهت المشكله الحمد لله والاتنين شهود موجودين وانا بقول لك في التليفون يا عمي انا هقدم لبنتك آه، مهر بسيط كده ايا كان بقى 100 دولار 50 دولار اي حاجه ومش لازم يعني ايه يعني حتى لو ما سميتش مش مشكله المهم يكون في مهر وادفع المبلغ البسيط ده وانت كده صلحت الوضع الخطا طيب تعالوا نشوف مشكله تانية لو الولي تعنت وده وارد ممكن الراجل يقول ما دمت اتجوزتها من ورايا لا هجوزك ولا هريح بالك ولا هخليك ترتاح ابدا نقول لو الولي تعنت وكان الزوج كفءا نلجا للولي اللي بعده بس مش عايزينها بالسهوله كده يعني برضو ايه معلش برضو نرد للراجل كرامته ما احنا جرحناه يا جماعه خلينا برضو صراحه وخلينا واضحين مع بعض وخلينا حاسين بمشاعر بعض احنا جرحنا الراجل دوت احنا زعلناه جدا جدا احنا ما اديناهوش قيمته وقدره ومكانته فمش من اول ما نقول له جوزني بنتك او اعقد لي على بنتك مع فيقول لك ما لا انا مش موافق لان انت جرحتني اقول له خلاص شوف اللي بعده واخد بالك وتقول له ايه اللي بعده يعني مش كده لازم احنا برضو ايه نحاول نتالف قلب الراجل ونت نتحايل عليه شوية ونحاول نسترضيه ونحاول بقدر الإمكان نتألف قلبه ونخليه يسامحنا عشان حتى ما يبقاش في مظلمة وعشان ما نقطعش رحم هذه الفتاة مع والدها ومع أسرتها نحاول معاها مرة واثنين وثلاثة ويا عمي طب لو مش عشان خاطري طب عشان خاطر بنتك حبيبتك اللي عندها استعداد تيجي تبوس ايديك ورجليك وراسك ده انت والدنا ده انت آه، آه، حبيبنا ده انت ده احنا ملناش غيرك كلمتين حلوين جمال يعني شوف قد ايه الكلمة الطيبة صدقة فما ظنك إذا كانت في صلة أرحام لزوجتك ربنا يبارك في عمرك طيب تعالت خلاص بقى والمسألة خلاص ويعني قال لك الدنيا قفلت خلاص نلجأ للولي اللي بعده طيب الولي اللي بعده رفض اللي بعده فمزاق اللي بعده هنفضل في اللي بعده كده لحد ما نخلص على العيله كلها كل العيله رفضت نعمل ايه في الوقت ده قال لك في الوقت دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان السلطان ولي من لا ولي له نخلي قاضي مسلم يعقد لكم بكلمتين مش لازم حتى لا ورق ولا اي حاجه ولو حب يعمل ورق ما فيش مشكله واخد بالك وندفع مهر بسيط ويبقى كده حلينا المشكله طيب كل الأولياء من العصبة اللي هم من جهة الأب يعني كلهم رفضوا لكن ليها خال بيحب الزوج دوت وموافق والخال مش من العصبة نقول ليه ايه اللي يحصل في الوقت ده قال لك ممكن الخال يعقد ازاي ده انت بتقول لازم العصبة ايوه لازم العصبة فلو العصبة كلهم رفضوا خد بالك من الحكاية ديت فالسلطان ولي من لا ولي له يجي العلماء يقولوا ايه هنا يقولوا طب ما الخال اقرب من السلطان صح كده اه يعني اذا كان الاولياء كلهم رفضوا فهنلجا لواحد غريب هنلجا للقاضي المسلم او للشيخ المسلم او غير ذلك يبقى من باب اولى يبقى الخال اقرب من الشيخ المسلم او من القاضي المسلم يبقى الخال يعقد لها هنا في الوقت ده والعقد صحيح وممكن وان كان الاولى ان الخال دوت يتصل بالاب او بالعم الولي اللي موجود ويقول له وكلني وانا اللي هعقد انت مالكش دعوه بالموضوع وانا اللي هعقد وهو ده الاولى والافضل طيب تعال نشوف مشكلة تانية شوف انا بقول لك انا عايز افتح كل الملفات البسيطة دي علشان اقول لك الحل بسيط حبيب قلبي ما تعقدش المشكلة ديننا جميل جميل والله جميل بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم طيب الاب مات الاب مات والولي اللي بعده او الاولياء اللي بعديه موجودين واخد بالك يعني العم موجود والابن موجود والاخ موجود والجد موجود لكن الحقيقه يا جماعه بعد ما الاب مات الخال هو اللي شال العيله كلها جزاه الله خيرا هو اللي بقى يجيب لهم اكلهم وشربهم ويدفع مصاريف مدارسهم وهو اللي قال لهم انتوا ولادي وفي عينيا وعمر ما انساكوا ابدا ولو خلينا حد غيره يعقد هياخد على خاطره يقول بقى انا اللي عملت معاهم كل دوت وانا اللي ضحيت بحياتي عشانهم وفي الاخر يروحوا يكبروا واحد غيري نقول نحل المشكلة ازاي نقول نخلي لو كان الولي هو العم او الاخ او لو كان الجد او حد اي حد ما هو الاب مات نقول له بالله عليك عشان خاطر بس نراضي خالنا يا ريتك توكل خالنا ان هو اللي يعقد عشان بس ما يزعلش يقوم العم او الاخ يوكل الخال فالخال هو اللي يعقد ويبقى العقد الصحيح 100% طيب اخر حاجة قبل ما نطلع الفاصل لو كان الاخ او العم الاولياء بقى اللي موجودين اللي هم بالعصبة رفضوا ان هم يوكلوا الخال قالوا لا خال مين اللي احنا نوكله احنا نكبر واحد زي دوت وننسى نفسنا لا نعمل ايه في الوقت دوت اقول لك بكل ذكاء وخليك ذكي ونحل المشكلة نطيب خاطر الجميع ازاي احنا نخلي العم او الاخ اذا كان حد فيهم موجود هو اللي يعقد لنا ولكن بعيدا عن الخال يعني الخال ما يشوفناش نخلي العم يعقد او الاخ يعقد للزوج ده والزوجه ديت من غير ما حد يشوف تمام مش من غير ما حد يشوف يعني في السر يعني لا يعني من غير ما الخال يعرف ثم بعد ذلك نعمل جلسه حلوه كده اسريه ونجيب الخال لوحده بعيدا عن العم او الاخ ونقول له اعقد عشان نكبره يبقى احنا كده مش بنعيد العقد لا ما بنعيدش العقد احنا كل ما في الامر بنراضي الجميع وده من ذكاء الدعوه ومن ذكاء ذكاء الداعية ان هو يتصرف في هذه المشاكل بهذا الشكل عشان نحل المشكلة تعالوا نكمل حل المشكلة الخطيرة ديت اللي حلها بسيط جدا جدا ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي رجعنا لكم بعد الفاصل ربنا يبارك فيكم فاكرين لو قلت لكم ما قلت لكم مرة من المرات أنا بشعر في هذا البرنامج والله الذي لا إله غيره ان البرنامج ده بتحل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم شوف من ضمن بركات النبي التي لا تعد ولا تحصى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ان مشكلة كبيرة زي كده ومنتشرة وأنا شفت بنفسي ناس مجروحين وتعبانين ومتضايقين وبيقولوا طب نعمل ايه طب الناس بيقولوا لنا ان احنا كده عايشين غلط بس اعمل ايه ارمي زوجتي ارمي ولادي قلت لك الحل بسيط اخويا حبيبي نصلح الموضوع بشكل بسيط جدا جدا وانا بطرح لك النهارده القضيه وبطرح لك حلها علشان نعرف قد ايه الحمد لله رب العالمين البركه في حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي ما تركش خير في الكون ده كله الا ودلنا عليه هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم طيب تعالى نشوف إشكالية تانية الأخت بتقول أنا عايشة في أمريكا مثلا أو في استراليا وعايشة مع خالي من زمان وبعدين اتقدم لي واحد عشان يتجوزني فمين يعقد لي في الوقت دوت هل خالي وانت بتقول ان الخال ما هواش من العصبة بقول لك في الوقت ده الحل بسيط جدا جدا ويسير خالك عايش معاك في امريكا او في استراليا لكن الاولياء العصبة بتوعك ممكن يكونوا عايشين في بلدك صح كده ايوه صح خلي حد من الأولياء يوكل خالك في أمريكا أو في استراليا المكان اللي انتوا عايشين فيه يوكله يقول له وكلتك في ان انت تجوز هذه الفتاة يوم الخال يصبح في الوقت دوت هو الولي بتاعك في هذا الزواج طيب مالكيش اي اولاء من العصبة محدش موجود اصلا مفيش حد في الدنيا عايش غير خالك في الوقت دوت السلطان ولي من لا ولي له والخال في الوقت ده اقرب اليك من السلطان فالخال يعقد لك والعقد الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى طيب واحدة ممكن تسأل سؤال تقول بس القانون بيقول حاجة غير كده يا شيخ محمود القانون بيقول البنت لو بلغت 21 سنة تجوز نفسها ايه المشكلة اقول لك ايه ده القانون لكن احنا بنتكلم في نطاق شرع اخت الفاضلة احنا ملناش دعوة بحتة ان ده بقت عندها 21 او دي بقت عندها 21 سنة او بقت عندها حتى 50 سنة القانون شيء والشرع شيء احنا بنتكلم في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب هل يجوز للمرأة ان هي تجوز نفسها لا ما يجوز للمرأة تجوز نفسها طب يجوز ان هي تجوز غيرها يعني تجوز صاحبتها مثلا لا ليه لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها مفيش واحدة تجوز واحدة ولا واحدة تجوز نفسها لابد ان يكون في ولي لا نكاح بينفي هنا اصل صحة النكاح مش كمال النكاح واخد بالك ومسألة يعني بسيطة جدا جدا عشان كده بنحاول نفهمها مع بعض لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل طيب سؤال تاني برضو خطر على بعض يعني احنا بنحاول نجمع كل الاسئله اللي وردت وبنحاول نشوف الاجابات بتاعتها علشان نحل المشكله ال- ال- الكبيره ديت اللي حلها بسيط قوي في ظل هذا الدين الجميل دين الوسطيه ودين البساطه ودين اليسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ما فيش اي حرج في هذا الدين الحمد لله كل المشاكل محلوله وكل العقبات محلوله ما دمنا ماشيين ورا شرع ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم طيب واحده جوزها وليين ليها أكتر من ولي ليها أب موجود وليها جد موجود وليها أخ موجود وليها عم موجود ليها أكتر من ولي تمام كده فراح الأب مجوزها الواحد وراح الجد مجوزها الواحد في نفس الوقت أو ده جوزها قبل ده نحل المشكلة دي إزاي قال لك في حديث وإن كان الحديث ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف لكن عمل أهل العلم على هذا الحديث حديث رواه الترمذي عن الحسن من طريق الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما يعني إيه يعني أبوها جوزها من شاب معين وجدها جوزها من شاب تاني مين اللي جوزها الأول أبوها جوزها الأول يبقى هي لهذا الرجل الذي جاء من طرف أبيها اللي هو الأولاني اللي هو بالبلدي كده اللي سبق كان النبأ واخد بال حضرتك طيب لو الاثنين جوزوها في وقت واحد فالعقد باطل في الناحيتين ولا يصح ابدا انما يكون الزواج لاول آه للولي اللي جوزها او يعني للشاب اللي جه عن طريق الولي اللي جوزها الاول طيب ده سؤال تاني طيب لو الولي بقى عضل المرأة عن النكاح يعني العضل العضل اللي هو المنع يعني جالها واحد يتجوزها فالولي راح منعها من الجواز انت عارف في اباء بالمنظر ده يقول لك انا دلوقتي كبرت في السن وبنت هي اللي بتصرف على البيت الله يكرمها وهو المفروض يعني ان هو ان هو اللي يشيل ال- الشيله كلها وربنا يكرمه ويحاول يعفها عن ان هي تروح ت- تشتغل وتحتك برجال لكن اهو بيقول بيقول البنت هي اللي بتصرف على البيت فانا لو جوزتها هناكل منين ونشرب منين خليها قاعده جنبي فراح منعها من الزواج في الوقت ده ايه الحل يا جماعه نلجا للولي اللي بعده نحاول طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان احنا نشوف الحلول لحد اخر لحظه ما نيأس ابدا نحاول نخلي اهل الفضل واهل الحل والعقد يكلموا الرجل يقولوا له بنتك حبيبتك لازم تتجوز وهي في النهايه لازم تكون في بيت زوجها ولازم ولازم ولازم ونحاول نذكره بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طيب مش نافع معاه الكلام بالشرع ممكن يجي بالعقل احيانا بعض الناس ما بيجيش بالشرع احيانا بعض الناس ما بيجيش غير بالعقل كلمه بالعقل مفيش مشكله المهم اقعد اتكلم معاه حد ما يقتنع طب ما اقتنعش نلجا للولي اللي بعده يجوزها الاولياء كلهم منعوها قال لك في الوقت ده فالسلطان ولي من لا ولي له وقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فان السلطان ولي من لا ولي له طيب تعالوا نشوف برضو أسئلة تانية وردت وإحنا دلوقتي إن شاء الله بعد الفاصل ده هنتلقى اتصالات حضراتكم وأسعد بسماع صوت حضراتكم لحد آخر الحلقة إن شاء الله النهاردة حوار مفتوح أنا بس قلت نقول الكلام أو الأسئلة اللي وردت في الحلقة اللي فاتت ديت علشان نحل الإشكالية ديت وبعد كده نتلقى اتصالاتكم كلها ونتمنى أنها تكون كلها في موضوع العقد ربنا يا رب يبارك في كل المسلمين ويرزق أخواتنا بأزواج صالحين قولوا أمين اللهم أمين طيب احيانا الفتاه بتكون يعني آه، والدها مات وامها اتجوزت وهي عايشه مع آه، زوج امها طيب زوج امها دوت لما يجي لها عريس هل يصلح الرجل ده ان هو يكون وليها قال لك لا طب ليه لا مش هي عايشه معاه قال لك برضه ما ينفعش ليه لان هو ماهوش من العصبه طب يعني ه- مفيش اي حل للموضوع ده اصل الراجل كان برضه كويس معاها وهو اللي رباها وهو اللي عيشها وهو اللي صرف عليها نقول الحل بسيط جدا نخلي عمها او نخلي جدها اذا كان موجود الجد او العم او اذا كان موجود اخوها يوكل هذا الرجل ما دام الرجل ده هو اللي بيصرف عليها هو اللي اكرمها هو اللي يعني ليه فضل عليها كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى خلاص نوكله يخلي الولي الأصلي يوكله في ان هو يعقد لها وفي الوقت دوت العقد صحيح سليم طيب احيانا خصوصا في بعض الاماكن في الريف او في الصعيد او في الاماكن ديت معروف ان هناك ما شاء الله العائلات بتبقى مجتمعه جدا وبتبقى متالفه وبتبقى مترابطه ترابط عالي جدا جدا وبيبقى في واحد معروف يا جماعه سواء في الصعيد او سواء في الارياف واحد اسمه كبير العيله واخد بالك وبتبقى حاجه جميله قوي ببقى فرحان جدا جدا لما يكون كل عيله ليها كبير لما يحصل مشكله نرجع له لما نعوز نعمل حاجه معينه لازم نرجع له وناخد رايه بيكون انسان عاقل بيكون انسان رزين ويا حبذا لما يكون انسان متدين طب كبير العيله دوت لما يجي بنت في العيلة عايزة تتجوز هو اللي لازم يجوزها ده في عرف العيلة وقد يكون هذا الرجل ما هوش ولي يعني ممكن يكون هو الخال لكن هو ده كبير العيلة وهو ده اللي بيصرف على العيلة وهو ده اللي بيعمل هو اللي بيسوي هو كلمته اللي ماشية على العيلة كلها نعمل ايه في الحل المشكلة دي بسيطة جدا نشوف الولي بتاعها ونخليه يوكل كل كبير العيلة علشان برضو ما ما نشقش عصا العيلة وما نحاولش نعمل أي مشاكل بحيث إن العيلة يحصل ما بينها قطيعة أرحام أو مشاكل لا نحل المشكلة بكل عقل وبكل بساطة الولي بتاعها يوكل كبير العيلة فيعقد لهذه الفتاة وبيكون في الوقت دوت العقد صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى طيب إذا حبينا إن احنا نعقد للبنت والولي بتاعها غايب في بلد من البلاد بعيدة جدا وهو لا, لا بيرد ولا بيتصل ولا بيسأل فيهم ولا ليه علاقة بالعيلة لا من قريب ولا من بعيد نحاول نوصل له مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما عرفناش خلاص وهو قاطع علاقاته تماما بالعيلة نلجأ للولي اللي بعده في, هذه في هذا الوقت علشان نعقد هذه الفتاة طيب الولي وصى خدوا بالكم بقى وصى ان فلان لو انا لو بنتي اتجوزت بعد بعد موتي لو اتجوزت في حياتي انا اللي هعقد لها ده الولي بيقول كده طيب بيقول بقى لو البنت ما تقدملاش حد وانا عايش وانا مت فيا جماعه فلان الفلاني هو اللي يعقد لبنتي هل ننفذ الوصيه ديت بعد موت الرجل يقول لك لا لان الوصيه ديت تنقضي وتنقطع بموت هذا الرجل لان في اولياء تانيين الا اذا كان هو وصى بان الولي اللي بعده هو اللي يعقد لها فمفيش اشكاليه انما لو وصى ان واحد من بره العيله هو اللي يعقد لها لانه الانسان قريب من العيله او حبيب للعيله او واحد ما هوش من العصبه لكن هو مقرب الى قلبه ما ننفذش الوصيه لان في اولياء موجودين لكن ممكن نحل الاشكاليه في حاجه بسيطه ان احنا نخلي الاولياء يوكلوا الرجل ده اللي التاني وصى ان هو يعقد بعد موته فلما يوكلوه يعقد والعقد صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى طيب برضه سؤال تاني وانا بحاول ايه اشوف الاسئله فعلا المهمه الجميله اللي بتفتح لنا ثغرات كبيره جدا جدا علشان نحل الاشكاليه ديت وعلشان نقول ان الجواز 100% ما شاء الله ما فيش اي مشكله وعايشين حياه جميله والاسلام حلو وجميل والحياه حلوه وعايزين نقول يا جماعه كل حاجه في الدنيا اكيد لها حل لكن في انسان ممكن يتناسى الحل او يكسل او ما يسالش او ان هو خلاص رضي بالحال اللي هو عايشها ديت لا يا جماعه عايزين نعيش عيشه ترضي ربنا وما دام الحل في ايدينا وسهل ويسير وربنا سبحانه وتعالى دلنا على الحل وحبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا على الحل يبقى واجب علينا ان احنا ندور على الحل ونعيش حياه اجمل حياه طيب هل لازم لما لما الرجل الولي يقول للزوج يقول له زوجتك فلانا هل لابد انه يقول له قبلت يعني الشاب راح لولي المرأة فقال له زوجني ابنتك فلانة فالراجل قال له زوجتك ابنتي فلانة هل لازم الزوج يقول في الوقت ده قبلت طب لو ما قالش قبلت الجواز سليم ولا مش سليم سؤال الجواز سليم ولا مش سليم يا جماعة ها سليم ايه الدليل على كده اسمع الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحة ان المرأة اللي راحت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والوهب ده يا جماعة كان امر خاص بالنبي لان كان بيجيني بعض الشباب من الجامعة يقول لي انا حاولت اتجوز فلان الفلانية ابوها رفض قلت لها خلاص تعالي مشكلة بسيطة قولي لي وهبت لك نفسي يقول لي قابلت يبقى كده اتجوزنا فاهم ازاي ده طبعا ما هوش جواز لان زواج الوهب ده كان خاص بحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ايه الدليل على كده وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون اه سبحان الله خالصة لك من دون المؤمنين ان دي أم ده امر خاص بالنبي يا جماعة امر خاص بالنبي زواج الوهب ده خاص بحبيبنا صلى الله عليه وسلم طيب ايه اللي يحصل في الوقت ده يا جماعه هل لابد ان يكون ان هو يقول قبلت اه شوف بقى الحديث بيقول ايه المرأة وهبت نفسها للنبي فالنبي سكت فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تتجوزها أنا مش لاقي عايز أتجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمعك شيء تصدقه إياه قال معي إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان التمس شيئا آخر راح دور ما لقاش رجع قال له ما وجدت شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد راح ورجع قال له والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد راح النبي عليه السلام قال له ايه قال أمعك شيء من القرآن قال أجل معي سورة كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن ولم يرد في نص الحديث أن الرجل قال قبلت واضح هو ده الدليل ان النبي قال له ايه قد زوجتكها بما معك من القرآن ورغم ذلك الرجل لم يقل قبلت هو كان الزواج صحيحا آه انما انما امتى ما يكونش صحيح لو الراجل هو اللي بدأ وقال له زوجتك ابنتي والتاني ايه سكت ما قالش قبلت في الوقت ده ما حصلش إجابة وقبول حصل إجابة ولم يجد قبول أما لو الشاب نفسه هو اللي بدأ يا جماعة خدوا بالكم المسألة إن لو الشاب هو اللي قال زوجني ابنتك فالراجل قال له زو... أو ابنتك فلانة طبعا لازم يحدد فالراجل قال له زوجتك ابنتي فلانة خلاص كده ما هو الشاب جاب الايه الاجاب والتاني عمل ايه جاب القبول اللي هو اللي هو الولي ده قال له زوجني ادي ايجاب والتاني قال له زوجتك ادي قبول خلاص المسألة ايه انتهت اما لو الولي نفسه هو اللي بدأ وقال له زوجتك ابنتي فلانة والتاني سكت يبقى كده الجواز لم يتم بل لابد من اعادة النكاح طيب هل لابد ان يكون الاجاب والقبول متصلا بمجلس العقد يعني ايه يعني الرجل الولي قال للشاب اللي جاي يتجوز قال له زوجتك ابنتي فلانة فالشاب حصل الموضوع كده الموبايل رن فراح ماسك الموبايل وقعد يرن طب يعني نخلي الرنه دي كامله بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم تاني صلى على حبيبك في حضن البيوت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل اخواني وحبايبي دقيقتين بالظبط نتلقى اتصالاتكم الجميلة واسعد جدا بسماع اصواتكم واتمنى ان شاء الله يكون الموضوع كله او الاسئلة كلها حول موضوع العقد احنا قبل الفاصل قلنا يا جماعة ان لو هل يشترط ان يكون القبول متصلا بمجلس العقد يعني ايه الكلام ال- التقيل ده يعني لو ال ال ال الولي قال للزوج قال له ايه قال له زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة والزوج تشاغل حصل الموضوع كده فجأة لقى الموبايل بيرن راح رادد على الموبايل وطلع بره شويتين او انشغل بأي موضوع تاني او اغشي عليه او حصل له جنون او اي حاجة او خرج من المجلس لمدة عشر دقائق ورجع تاني هل يرجع يقول له قبلت ولا لازم نعيد من جديد فالراجح ان احنا هنعيد من جديد طيب برضه سؤال تاني بعضهم بيقول ايه بنشوف في العقد كده حاطين ايديهم على ايدين بعض كده ولازم منديل والمنديل ده لازم يبقى ابيض الموضوع ده له اصل في الشرع لا دليل عليه ابدا وفي النهايه هم بيعملوا الموضوع ده عشان المأذون ياخد المنديل وخصوصا بيكون المنديل غالي يعني واخد بالك فالموضوع ده ليس هناك اي دليل على موضوع المنديل طيب بعض الناس بتتشائم من تشبيك الاصابع او فرقعه الاصابع يقول لك ايه لو العقد كان شغال وحصل ان في واحد قاعد مشبك صوابعه لا ده فال وحش قوي خدوا بالكم العيشه هتبقى مكلكعه او لو واحد فرقع اصابعه يعني كده الجوازه هتتفرقع فايه يعني الموضوع واخد بال حضرتك الموضوع مش مظبوط طبعا الكلام ده لا دليل عليه من الشرع التشاؤم والتفاؤل هذا يعني ليس يعني يعني لا شؤم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا طيره التطاير والتشاؤم بل وذكر ان 70 ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم الذين لا يتطيرون أي لا يتشاءمون مين معانا يا أستاذ شريف طيب أستاذ محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب أهلا حبيب قلبي محمد عبد الحميد مع حضرتك يا أهلا وسهلا حبيبي الغالي ازي حضرتك يا عم الشيخ ربنا يخليك ويرفع عمرك يا اخبار رب حضرتك ايه ربنا يطمنا عليك يا رب الله يخليك يا أستاذ محمد ربنا يسلم يبارك فيك يا حضرتك رب.
كان سؤالي بس بسيط هسأل حضرتك على حاجة سريعة كده عينيا اتفضل حضرتك انا والدي متوفي ربنا يرحمه رحمة آه، الله امين وسلم يا رب امين يا رب ويعتبر يعني ال- ال- كبير العيلة بتاعنا خالي نعم وطبعا انا ماليش غير عم واحد بس هو بعيد عننا شوية نعم بس خالي ده يعتبر حياتنا كلها وهو في مقام والدي بالظبط نعم فانا كنت حاضر العقد وانا كنت موافق على موضوع الزواج ووالدتي كانت موجوده نعم بس خالي هو اللي شهد في الجوازتين بتوع اخواتي نعم فده كده صح ولا لازم يرجعوا لي آه، مش انت اللي كنت حاضر العقد انا كنت حاضر بس هو كان الوكيل مش انت و- و- وكلته انا وكلته اه بس خلاص انتهت المشكلة يا استاذ محمد هو الاصل هنا ايه حبيب قلبي ربنا يبارك فيك اتفضل.
ما دام الولي نفسه اللي هو الاب آه، آه، ميت يبقى بنلجأ للولي اللي بعده اللي هو ايه الجد طب الجد مش موجود يبقى يبقى الاخ تمام كده السؤال كده واضح طبعا وهقول لحضرتك الاجابة آه، ال- يبقى ايه يبقى الاخ او ال- او بعد الاخ مش موجود يبقى العم واخد بالك بالترتيب كده فما دام حضرتك يا استاذ محمد كنت موجود ربنا يبارك في عمرك ويحفظك وانت وكلت خالك في ان هو يعقد جزاك الله خيرا دي لمسه جميله حلوه واسريه يا جماعه احنا مش عايزين نتعنت في الاحكام بشكل ان احنا نقطع ارحامنا لا ما دام ليها حل يعني الخال هو اللي شايل العيله وهو كبير العيله وهو حبيب العيله في الوقت دوت الولي الاصل اللي هو في الوقت ده الاخ او العم يوكله يوكله يكبره زي ما الراجل هو شايل العيله نكبره عند الزواج نقول له وكلناك انت اللي عقد لها انت اللي زي والدها و ويعقد الخال في هذا الوقت والعقد الصحيح مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله آه، تعالوا نشوف برضو حاجة تانية بعض الناس بيقولوا ايه يا جماعة ده في شهور معينة لا يجوز الجواز فيها يا جماعة زي ايه حبيب قلبي زي شهر المحرم هو عشان اسمه محرم فيقول لك الجواز في ايه محرم او زي شهر رمضان ده شهر عبادة في حد يتجوز في رمضان واخد بالك آه لا مين قال الكلام ده الجواز يجوز في شهر المحرم ويجوز في شهر رمضان وبعضهم يقول لك ايه طب ماشي نعديها بس ما ينفعش حد يتجوز يوم الاحد قال لك ليه قال لك عشان يوم الاحد مش بتاعنا مين قال الكلام ده يجوز الجواز في اي وقت الا في وقت واحد بس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى في حاله معينه اللي هو ايه واحد بيحج وهو محرم ما يجوز وهو محرم ان هو يروح يعقد او يتجوز واخد بالك فهذا هو الوقت الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج عايز يتجوز بعد ما يحل من إحرامه بعد كده إن شاء الله آه، آه، بعد ما يحل التحلل الأكبر يتجوز يا سيدي براحته ويعقد براحته وربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين طيب هل يصح العقد بعض الناس بتسأل هل يصح العقد أثناء الد- ال- ال- البريود أو الدورة الشهرية أو الحيض يجوز يجوز يتم ان يتم العقد النكاح يا جماعه وال- وال- والفتاه اللي هي هن- هيتجوزها يعني عندها ال- ال- الدوره الشهريه او ال- او ال- او الحيض او ال- او البريد زي ما بيقولوا تمام كده ويجوز ان هي تزف اليه لكن اذا زفت اليه وهي حائض فلا يجوز له ان يطأها لان الوطء في هذا الوقت محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امراه في دبرها او في حيضتها واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى طيب بعض الناس بتسال بيقولوا هل من السنه ان يبقى العقد لازم يكون في المسجد لا مين قال كده غايه ما يقال في الامر انه مباح يباح العقد في المسجد لكن هل لابد من العقد في المسجد لا ليس م- ما نقدرش نقول هو لابد فان تم العقد في المسجد فلابد ان نراعي الضوابط الشرعيه ما نجيش جوه المسجد بقى ونخلي الرجاله مع الستات ويبقى المساله يعني سداح مداح ويبقى في معاصي ومشاكل واختلاط جوه المسجد او يبقى في آه، موسيقى وحاجات كده جوه المسجد ما ينفعش الكلام ده يا جماعه لكن غايه ما يقال ان العقد داخل المسجد امر مباح مين معانا يا أستاذ شريف طيب آه محمد برضو من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا أستاذ محمود الله يبارك فيك يا أستاذ محمد ممكن حضرتك بس العيد اللي ربنا رزقنا بالزوجه الصالحه بس ربنا يا رب يرزقك بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة إن شاء الله ممكن هو بس رقم اتصال يا محمود عينيا حاضر خده من كنترول تحت أمر حضرتك هم النهارده هيجمعوا لنا كل محمد من القاهرة إن شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين آه مين معانا يا أستاذ شريف أحمد من مصر السلام عليكم الو السلام عليكم
سلام ورحمه الله يا ريت وبركاته.
توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ محمود يا أهلا بحضرتك اخبارك عامل ايه الحمد لله بخير ربنا والله يبارك فيك بسعد بلقائك على قناه اسرة وقناه الناس على الله يخليك طول.
ويعزك بتابعك على طول والله ربنا يسترك ويبارك فيك يا رب العالمين وامرني يا ربنا استاذ يعينك ويجمعنا انا وانت في جنات النعيم امين يا رب وجميع عاوز أسمع المشاهدين حضرتك بعد اذنك عينيا اتفضلوا من control تحت امرك ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ده استاذ عاوز رقم حضرتك اه ما بقول لحضرتك خدوا من كنترول حاضر عليا ما انا مش هقدر اقول على الفضائيات دلوقتي والا مش مش هننام يعني ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد تحت امر حضرتك آه، بعض الناس بيقولوا هل لابد يا جماعة في أثناء العقد هل لازم المأذون يقعد يلقن ال- الولي ويلقن الزوج يعني يقول له زو- آه، زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صداق الم- المسلم هل لازم المأذون هو اللي يقول له عشان هو يقول لا ممكن هو يقول لوحده يعني ممكن هو يبقى منه للولي يقول له زوجني موكلتك او زوجني ابنتك فلانه واخد بالك آه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا ويسمي الصداق وان لم يسمي فلا حرج ما دام في اتفاق ما بينهم هم عارفين ايه اللي هيتقدم وايه اللي هيتعمل واخد بالك والتاني يقول له زوجتك ابنتي فلانه او موكلتي فلانه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا التاني رد عليه قال له قبلت فبها ونعمه عيني فان لم يقل قبلت فالنكاح صحيح تمام طيب هل لازم الزواج على مذهب معين زي ما بعض الناس بيقولوا واغلب يعني الناس بي- ماشيين ورا الموضوع ده يقول لك ايه يقول لك المأذون يقعد يقول له ايه آه قول له زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني حصل الكلام ده مع أحد الدعاة فقالوا لا اكتفيت بالكتاب والسنة قال له كده النكاح هيبقى باطل الزواج هيبقى باطل قال له الزواج هيبقى باطل لو لم أتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة قال له أيوة قال له طيب أم أبو حنيفة اتجوزت إزاي واخد بالك فحللوا الإشكالية فقال له أه صحيح ما هو قبل قبل الإمام أبو حنيفة ما يجي ما هي أمه جوزت وياما أمم اتجوزت وناس كتير اتجوزت قبل وجود الإمام أبو حنيفة كان الجواز باطل لا طبعا واخد بالك طيب أستاذ محمد من ألمانيا السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام حبيب قلبي كيف حالك يا اخي الكريم ربنا يعز حضرتك شيخ محمود انا والله اني احبك في الله يا اخي احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك ويسترك انا اتصلت بالله اسلم عليك و- ويا ريت تعطينا رقمك الله يكرمك الله يبارك فيك ويحفظك عينيا حاضر أريد خد- استشيرك في بعض الاشياء كده تحت امرك يا استاذ محمد خد من control ان شاء الله عينيا حاضر الله يكرمك الله يبارك فيك يا استاذ محمد وسلامنا لاخواننا وحبايبنا في المانيا الله يكرمك ان شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويردك بالسلامه ان شاء الله لاخت شيماء من مصر السلام عليكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود يا اهلا احبك وسهلا في الله والله بجد ربنا يعني يحبك بحبك جدا، ويسترك، ربنا ودايما يحبك.
بتابعك ربنا يسترك يا اخت شيماء ويبارك فيك حضرتك يا انا انا كنت يعني عايزه اسال حضرتك سؤال يعني بعد اذنك اتفضلي تحت امرك حضرتك انا كنت يعني اتقدم لي واحد متزوج وعنده اطفال نعم
وجه يعني يوم العقد وما جاش نعم فانا عايزه حضرتك يعني يا ريت تقول لي راي حضرتك اعمل ايه اوافق ولا ارفض ولا اعمل ايه يعني هو جزاكم الله كل خير ويا ريت اخد رقم حضرتك حاضر خديه من كنترول يا اخت شيماء يعني هو جزاك تق...
الله كل خير الله يبارك في حضرتك يعني آه، الاخ تقدم اليكي وواضح طبعا من صوت حضرتك ان سنك صغير وهو تقدم اليك وهو متجوز وعنده اطفال وبع ويوم العقد ما جاش وكل ده يعني بتفكري اذا كنت تقبله ولا لا واضح ان حضرتك انسانه طيبه جدا طبعا ما توافقيش لان طبعا ما دام انسان آه، استهتر بيك في يوم العقد بهذا ال- المنظر وما جاش في يوم العقد كمان يعني كمان يعني كفايه ان انت رضيتي ان انت تتجوزي واحد متجوز وعنده اولاد جزاك الله خيرا فكون ان هو كمان ما يجيش كمان فده موضوع يعني ايه يوضح ان ه- يعني آه، ان هيبقى في استهتار بحضرتك من اولها فبلاش خالص واتجوزي دايما الانسان اللي يعوزك ويحبك ويعزك ويقدرك احسن ما تتجوزي واحد انت اللي بتعزيه او تقدريه علشان بعد كده هتقدر تستمر الحياه آه، على احسن وجه ان شاء الله. الاخت داليا من مصر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم محمود ازي حضرتك يا اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وانت بخير ربنا يبارك فيك والف ربنا سلام يخليك يا رب شيخ محمود عايزه استشير حضرتك في حاجه واموري تحت امرك آه، يعني آه، حاجه آه، زوجي عصبي شويه نعم وده وده انا ال- يعني العصبيه والخناق وكده اهوت نعم.
فانا مش مش برد عليه نعم.
فالشيطان تدخل مره ان انا رديت عليه نعم و- وحبيت ان انا اشتكي لاخوه لانه له اخ كويس جدا وبيسمع وكده اهوت نعم فكان حصل مشكله من خمس ست شهور و... وقلت له ان انا هشتكي لاخوه حلف عليا طلاق ان انا ما اشتكيه نعم قال لك ايه اللفظ قاله لك ايه قال لي لو لو اتصلت باخويا و... و... و...
آه.
واشتكيتيني هتبقي طالق اه قلت له طب بلاش آه، اشتكي ل- لاخوه نعم.
هخلي ماما هي اللي تشتكي نعم.
قال لي برضه ممنوع وما تستعمليش تليفونك اصلا نعم فجه بعديها وخلاص خلصنا و- وانتهت المشكله نعم.
بعديها في سبع شهور حصلت مشكله تانية نعم.
وبعدين انا عارفه ان اخوه يعني كويس جدا و- ويعني بيصلح نعم فاتصلت بيه فاعتبر اليمين معمم نعم يعني المشكله معممه نعم.
خد القديمه والجديده مع بعض هو- قال لي انا حلفت مم.
ان انت ما تشتكيش لاخويا كده انت طلقتي نفسك خدي مع بالك ان من حاجه المشكله دي آه.
كانت بعيده عن دي تماما نعم انا عايز اقول حاجه في المسائل اللي آه.
زي كده يا اختي داليا ربنا يبارك فيكي بنحتاج نسمع للزوج نفسه ليه عارفه ليه حضرتك لان هو الطلاق ده اسمه طلاق معلق معلق على شرط يعني هو قال لحضرتك لو اتصلت باخويا او اشتكيت له يبقى انت كده طالق فبحتاج اسال الزوج هل انت قصدك هل انت قصدك وكانت نيتك ان المره دي بالذات إن لو اتصلت تبقى طالق ولا على طول مدى الحياه لو اتصلت في اي وقت تبقى طالق فبنحتاج نسال الزوج في هذا الوقت يا لو حبيتي خدي رقمي وان شاء الله خلي الزوج يتصل برضو عشان اساله عشان اتاكد من نيته في هذه المساله فلو كانت نيته على العموم يبقى وقعت طلقه ولو كانت نيته على الخصوص في الموقف اللي فات فقط فيبقى ما اتحسبتش طلقه واضح الكلام يا اختي داليا وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين وانا نصحت برضو ان يعني ما دام هو عصبي وحضرتك عارفه كده تالفي قلبه على قد ما تقدري وحاولي تتجنبي اسباب عصبيته والحاجه الثانيه كمان الجميله حاولي تخلي سرك في بيتك اخت داليا انت وكل الاخوات اي مشكله تحصل بين زوج وزوجه يا ريت ما تخرجش المشكله دي من غرفه النوم تخليها ما بينكم زعلانين من بعض خلاص وصلت المساله لاخرها مش قادرين خلاص هو ان شاء الله حتى يكون هو في غرفه وانت في غرفه لحد ما ال- الامور تهدى كده والنفوس تهدى ونرجع زي الفل احسن من الاول بفضل الله سبحانه وتعالى الاخت ايات من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك عل- يا ماما محمود عامل ايه يا اهلا وسهلا بيك ربنا يبارك فيك الحمد انا بشكر حضرتك والله العظيم على البرنامج دوت انا بتعلم ك- كتير جدا من حضرتك الله يبارك فيك يا اخت انا ايات نفسي حضرتك كمان تدعي لي علشان انا داخله على امتحانات وكده بس انا عندي مشكله صغيره ربنا يوفقك يا رب ويوفق كل طلبه المسلمين يا رب اللهم العالمين امين يا رب انا عندي بس مشكله صغيره انا كل ما باجي اذاكر وكده انا ما بقدرش اذاكر مش عارفه اول مره تحصل لي الموضوع ده نعم.
بحس بخمول كتير جدا نعم.
ومش قادره اذاكر خالص الكتاب يعني مش قادره امسك الكتاب واذاكر واي حاجه ممكن طب، حضرتك تقول هقول لي لك أعمل إيه؟
هقول لك حاجه يا تعملي ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه عايزك ترقي نفسك عايزك ترقي نفسك لان كل ذي نعمة محسود قد تكوني متفوقة قد تكوني عندك صفة معينة جميلة آه، تحسدي عليها من غير ما تدري اول حاجة ارقي نفسك او مش عايز اقول اول حاجة يعني خليها من ضمن الحاجات الثلاثة الحاجة الثانية كتري من الاستغفار على قد ما تقدري احيانا بيحجب العلم عن الانسان بسبب تقصير معين او ذنب معين فربنا بيحرم الانسان في هذا الوقت من من العلم فكتر من الاستغفار والحاجة الأخيرة الدعاء عليك بالدعاء قوم وصلي ركعتين قيام ليل كده قبل الفجر ولو بنص ساعة وادعي والجاء ربنا سبحانه وتعالى يا رب فهمني يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني يا رب افتح علي يا رب شوفي واتقوا الله ويعلمكم الله يا سلام جميل قوي أتذكر إمام الدنيا كلها إمام أهل السنة والجماعة الإمام العلم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية كان لما تستعص عليه مسألة كان يخرج لأرض خربة زي خرابة كده جنب بيته ويخرج بره ويعفر وجهه في التراب ويقول يا رب يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني يقول فيفتح المولى عز وجل عليها بإيه بنعمة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى ويرجع وربنا يفتح عليه ويكتب لدرجة الإمام ابن القيم كان يقول كان الإمام ابن تيمية يكتب ويصنف ويؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ واحد بينقل وراه أن ينسخه إلا في أسبوع فيعني ربنا يفتح عليك إن شاء الله يا أختي آيات وبركاته أم, أم, أم فاطمة من السعودية السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه، لو سمحت كنت عايزه بس اعرض مشكلتي بس انا مشكلتي بصراحه يعني تعتبر ملهاش حل فانا قلت ما فيش حاجة ملهاش حل يا أم فاطمة إن شاء الله إيه، دلوقتي انا زوجي اول ما تزوجنا طبعا نعم.
إيه، انا كنت إيه، لسه ما اعرفوش نعم.
هو كان في السعوديه وبعدين جوزنا بعقد نعم كنت لسه ما اعرفوش وبعدين لما جيت لي طبعا حصلت مشاكل جامده لان احنا اتجوزنا عن طريق ايه يعني الاهل دي كويسه طب خدها ماشي طيب نعم.
متدينه ماشي كده نعم هو نعم متدين برضه حصلت مشاكل بقى ما بيننا اول الجواز ان احنا بقينا مش عارفين طبع بعض وكده نعم فطبعا آه، يعني للاسف اتطلقنا مرتين نعم
فانا والدي متوفي وعمي موجود بس ما بيسمعش نعم كويس وكتبت كتابي بخالي نعم ففي شيخ بيجي في قناه الناس آه، بس مش عارفه بدون اسمه.
ذكر أسماء.
خدت رقمه وبعدين كلمته قال لي ان ال- ان ال- الطلقه وقع وقعت والطلقه الثانيه ما وقعتش حاجه زي كده يعني نعم.
انا اعتبرتهم طلقتين طبعا لان انا سمعتها صحيحه نعم.
سمعتها لفظ صحيح نعم فطبعا حياتنا مشت وجبنا فاطمه الحمد لله وبعدين بعد كده حصلت بقى مشكله نعم آه، حصل لفظ طلاق بس بالصدفه جدا فانا عايزه اعرف هل هو وقع ولا لا يا لو طلق إيه بقى دلوقتي آه، القبض بقى اللي حصل ايه ان انا كنا جوزي كان رجليه وجعاه فراح للدكتور فالدكتور قال له ما تاكلش لحمه كتير وبقوليات كتير فهو افتكر ان اللحمه من البقول من بقوليات نعم هو افتكر كده نعم فانا عملت لحمه كده في البيت فبقول له ايه ما تكترش من اللحمه زي ما الدكتور قال لك لان اللحمه بروتينها عالي وبيعمل نقرس وكده عمال يلاقي اللحمه مش بالبروتين ده اللحمه من البقوليات قلت له والله من البروتين شدنا مع بعض راح قال لي عليا الطلاق من البقوليات قلت له والله من البروتين قال لي طب تيجي نسال حد قلت له يعني لو سالنا حد وطلعت من البروتين نعم هتبقي ايه قال لي هتبقي طلاق طلعت بروتين
يعني قال لك لو فهو طلع بيقول بمحض الهزار فبيحلف ان فعلا لو- الدكتور قال له كده مم. يعني قال لك لما سالنا واحد قال لي دي ما تعتبرش طلاق بس هو اللفظ كان صريح اه يعني قال لك لو اللحمة طلعت من الب... من ال... من لا انا الب...
اللي سالته بقول له ايه يعني دلوقتي افرض بقى اللحمه طلعت من البروتين تقع بقى الطلقه بقى طالق قال لي اه تبقي طالق ما هو ما دام حدد لك الكلام كده واضح طبعا انها آه كلام كده واضح انه طلقه يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب لكن انا طبعا ما اقدرش احكم ان اذا كانت دي الطلقه الثالثه ولا لا لان احنا طبعا ما نعرفش الطلقتين اللي فاتوا ايه اللي حصل فيهم لكن عموما اختي ام فاطمه ربنا يبارك فيكي انا اتمنى ان انت ما دام المساله داخله في طلقه ثالثه تتوجهي لجنه الفتوى في الازهر ان شاء الله وانا دايما في الفتوى في في الطلقه الثالثه بالذات ما بحبش آه، افتي فيها آه، لكن انا بقول لحضرتك بصرف النظر عن الطلقتين اللي فاتوا انا ما اعرفش ايه اللي حصل فيهم لكن في وضع زي كده انه لما بيقول لك لو اللحمه طلعت من البروتينات تبقى طالق فطلعت اللحمه من البروتينات طبعا فتبقى كده الطلقه واقعه وده كلام واضح جدا يا ام فاطمه ربنا يحفظك يا رب وي- ويكرمك ان شاء الله ويصلح حالكم يا رب العالمين الاخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير إن شاء الله.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب أنا كان لي سؤالين أول سؤال لما يتقدم لخطبتي أيوة.
أخ يعني خصوصا أنا منتقبة وكذا نعم.
إيه ال- إيه الأسئلة اللي ممكن الواحد يسألها في هذا الموقف نعم السؤال الثاني إن أنا كان تقدم لخطبتي أخ وأنا وافقت عليه نعم وكان يعتبر نفس المواصفات اللي انا عايزاها نعم.
فلما الموضوع مشي يعني يعني ما لحقش يمشي مجرد اتفاق وكذا فانا يعني حسيت بضيق واختناق و- وحسيت ان انا ممكن اظلمه وكده يعني إن ما فيش ما فيش شيء من القبول نعم، نعم.
فهل فعلا يجوز ان الواحد يعني لا يوافق لمجرد عدم القبول؟
اه طبعا اصل بصي حضرتك آه، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي اذهب فانظر اليها عسى ان يؤدم بينكما يعني ال- المساله مساله اختي الفاضله ربنا يبارك فيك ده جواز ده مش فستان هشتريه النهارده واغيره بكره مش عربيه هشتريها النهارده واغيرها بكره ده جواز يعني عشره عمر يعني يبقى في اولاد يعني يبقى في احفاد يعني حياه بتقام فما ينفعش تقام وما فيش قبول فلما حضرتك حاسه بشيء من الانقباض او شيء من عدم الراحه ما دمت استخرت ربنا وما دمت الحمد لله استشرت من حولك يبقى وحسيتي بعدم انقباض اتركيه اما لو انك انت ما استخرتيش ربنا ولا ولا استشرت اللي حواليك لا في الوقت دوت استخيري ربنا و- و- والجاء ربنا و- و- و- واسالي الناس اللي حواليك برضه فاهم ازاي ففي الوقت ده هتظهر ليك النتيجه بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا يرزقك يا رب العالمين يعني الزوج اللي يريح حضرتك ويسعد قلبك ان شاء الله استاذ احمد من بلجيكا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا عليكم وسهلا السلام يا أخي اهلا وسهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أحبك في الله يا أخي احبك الذي احببتني فيه ربنا والله يعزك.
يا أخي أريد أن أستفسرك في قضية يا أخي اتفضل يا اخي العزيز أنا تزوجت آه، ابنة عمي يا أخي هذه لمدة سنة نعم اتفضل يا سامع آه، وهي يا أخي اعتزلت الفراش واعتزلت عن الشيء وقالت تط- تطلب الطلاق يا أخي وأنا ما أنا حائر في نفسي يعني أنا لا أريد أن أطلقها لأني أحبها في الله عز وجل طب هي طالبه الطلاق ليه يا استاذ احمد
الله أعلم يا أخي بدون سبب وأنا أعاملها معاملة يعني جيدة جيدة طيب اقول لحضرتك حاجه آه، السؤال واضح انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد آه، حاول بقدر الامكان كده في آه، باسلوبك الجميل وواضح ان حضرتك انسان هادي ما شاء الله ومهذب ربنا يبارك فيك آه، آه، حاول بقدر الامكان انت تسالها ايه اللي مزعلك حبيبتي آه، ده انت هتقول لها كده اه ايه اللي مزعلك ايه اللي مضايقك في حاجه مزعلاكي آه، اسالها اعرف منها طب هي ممكن تكون في حاجه هي مضايقاها ومكسوفه تقول لك خلي حد من من من من محارمها يسالها يقول لها ايه اللي مزعلك ممكن تقول مثلا والله مثلا مثلا انا زعلانه علشان مثلا آه، زوجي آه، بيعمل كذا حاجه معينه مضايقاها وهي مكسوفه تقول لك عليها فلما الولي يقول لحضرتك او واحد من محارمها يقول لحضرتك والله هي زعلانه عشان كذا فلو قدرت تغير الموضوع ده يعني يبقى افضل عشان تستديم الحياه لعل وعسى احيانا الانسان يا استاذ احمد بيعمل حاجات هو مش واخد باله انها ممكن تزعل الزوجه وممكن تكون بتزعل فعلا وهي مكسوفه تقول لك احيانا الزوجه تتضايق لان زوجها ما بيقولهاش بين الحين والاخر كلمه بحبك وهي مش عايزه تستجدي الكلمه دي منه مش عايزه تقول له ايه ما تقول لي بحبك او ما تقول لي بحبك فهي لو حتى طلعت بعدها منه ملهاش سامحني يعني ملهاش لازمه يعني هي ما كانتش تيجي منه هو فملهاش لازمه ان هي تقول له قول لي بحبك او قول لي بحبك او قول لي مثلا كذا او او يع- او هات لي هديه ولو وردة ف... فدي أمور يعني إيه إيه، لازم برضو ناخد بالنا منها فنحاول تخلي حد يسألها ويعرف منها ولعل وعسى وربنا يا رب يديم ما بينكم المودة والمحبة رب العالمين أستاذ خليل من مصر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك انا من 6 اكتوبر مش من مصر يا أهلا بحضرتك اهلا اهلا بيك ازيك ازيك يا شيخ ما 6 أكتوبر برضه من مصر يعني احنا تحت امر ربنا يخليك ال-
اتفضل ماشي يا شيخ بالنسبه دلوقتي لما يكون عندنا اطفال أيوة.
بنقول مثلا لواحد مثلا زميلي انا هاخد بنتك لابني أيوه هل يا ترى ده مشترط مربوط بجواز ولا ايه؟
اه آه، ده ال- على فكرة الكلام ده ورد في سؤال عندي قدامي بيقول ايه بيقول ان في بعض الاماكن الريفية بيحصل ايه بيحصل احيانا احيانا آه، آه، ان واحد يجي لاخوه يقول له يا فلان ينور بنتك عليك.
بنتك لابني آه، لهدف ما اما ل- ل- لحدوث التقارب ما بينهم واما بعض الناس بياخدوها بنيه تانية ان الميراث ما يطلعش من العيله واخد بال حضرتك تمام.
يعني يا اما للحب اللي ما بينهم يا اما للميراث ما يطلعش من العيله وبعدين يقوم قايل له ايه يلا خلاص وافقت يقول له وافقت يلا نقرا الفاتحه الموضوع ده يقوم قارين الفاتحه لو قروا القران كله فده ما يعتبرش جواز واخد بال حضرتك تمام.
اما لو حصل لو حصل في الوقت دوت ان يقول له زوجني ازوج موكلتك لموكلي او بلاش موكلي او حصل ما بينهم ايجاب وقبول والكلام ده كله للكل للاسف بيعتبر زواج والمشكله طبعا لما بيكبروا لما بيكبروا ايه اللي هيحصل في الوقت دوت لان قالوا العلماء قالوا يجوز آه، في يعني ال- هو شرط من شروط صحه عقد النكاح يا استاذ خليل ان لابد من موافقة الفتاة قبل العقد لكن استثنى العلماء حاجة استثناء واحد فقط هو البنت الصغيرة التي لم تبلغ ليه ما تعرفش اصلا مصلحتها فين لا تعرف الكفء من غير الكفء ولا عندها خبرة في الحياة فقال يجوز لوليها ان يجوزها بس بشرط عندما اشترط الكفاءة قالوا بشرط ان هو يجوزها من رجل كفء او من انسان فاضل خد بال حضرتك فلو عقدوا لهم في السن الصغير ده فقالوا بيعتبر عقد بكل اسف بيعتبر عقد لكن في الوقت دوت حل المشكله دي ازاي لما بيكبروا بقى شويه لو كانوا فعلا مناسبين لبعض فبيستمروا الحمد لله رب العالمين وبيكملوا الموضوع لو ما كانوش مناسبين لبعض بيحصل تفاهم طبعا بين الاسرتين وبيحصل ما دام الموضوع ما فيش لا ورق ولا اي حاجه يعني مش هيقدر يذلها بحاجه فبيحصل ب- بالتواد ما بينهم والتالف و- والتفاهم انه بيحصل ان هو ايه يعني يلقى عليها اليمين وخلاص والموضوع يبقى ايه يبقى انتهى أستاذ خليل ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين آه، الاخت رندا من مصر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا أخت؟
يا اهلا وسهلا ربنا يعز حضرتك انا ابنتك في الاسلام رندا أهلا وانا وسهلا.
بحبك كثيرا والله العظيم ربنا يحبك ويسترك ويبارك وانت لك فيك أب- ابناء وبنات كثيرون جدا في الاسلام وانا اشكرك على هذا البرنامج الجميل الله يبارك فيك.
واشكر ج- جميع الامه اللي عاملين على هذا ال- هذه القناه الجميله آمين.
وانا بحبك جدا والله العظيم في في الله ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا اختي رندا يحفظك يا رب فانا ان شاء الله احب ان انت تدعو- تدعو لي على الطاعه ربنا وانا طبعا يثبتك.
الحمد لله انا ملت- ملتزمه جدا ما شاء الله بقيام الليل والصلاة ما شاء الحمد الله.
لله ما شاء الله.
وملتزمة في قراءة القرآن دائما ربنا يبارك فيك.
والحمد لله يعني أيوة.
وأدعو لك أن يعني أن أن تدعو لي يعني وتت- وأستحلفك بالله تدعو لي دائما يا رب فأنا يكرمك.
ابنتك يعني وأنا بحبك والله العظيم في الله وأستحلفك بالله أن تدعو لي أن ربنا يثبتني دائما على طاعة الله ربنا يثبتك وعلى يا رب.
سنة نبينا سيدنا محمد عليه عليه الصلاة أفضل والسلام.
الصلاة والسلام عليه الصلاة وأنا والسلام.
أشكرك في الله ربنا يبارك فيك يا اختي رندا على الاحساس الجميل ده وربنا يجازيك عنا كل خير ويثبتك ويكرمك ويكرم كل المشاهدين يا رب ويثبتكم على الطاعه وراجعين لكم بعد فاصل قصير صلوا على حبيبك حضن البيوت يعيشها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم لآخر فاصل إن شاء الله وربنا يبارك فيكم جميعا تعالى نشوف برضو بعض الأسئلة الجميلة اللي وردت بعضهم بيتكلم عن آه، زواج المصلحة بس نشوف الأول الأخت إمام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا أهلا وسهلا عليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ محمود يا أهلا بحضرتك انا مش هطول على حضرتك آه، اتفضلي آه، لو سمحت انا عايزه اسال انا لو مسافره اعمل عمره عن طريق ال- الباخره اه آه، وقت الصلاه يعني هقدر ازاي احدد الوقت بتاع الصلاه والقبله و- والباخره في البحر طيب آه، ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله في حاجه كمان طيب اتفضلي آه، يعني استحلفك بالله يا شيخ محمود تدعي لي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه يا رب يرزقك يا رب أستحلفك بالله يعني.
حاضر والله ربنا يرزقك يا رب ويرزق كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بالذريه الصالحه يا رب العالمين طيب تعالوا نشوف بس الاول الاسئله الخاصه بال آه، ب- ب- بالزواج الاول زواج المصلحه يا جماعه بعض الشباب اللي بيتغرب في دول الغرب وبيبقى طالع عايز ياكل لقمه عيش وبعدين بيقولوا له لازم يكون في اقامه هتتم ازاي الاقامه دي لازم تتجوز اي واحده اجنبيه موجوده في البلد ديت فبيروح يعقد على اي واحده وخلاص ويديها قرشين مجرد ان هو ياخد الاقامه ويعيش بقى هناك ده اسمه جواز ال business او جواز المصلحه الجواز دوت فيه مشاكل كتيره جدا جدا اولا يا جماعه العلماء جمهور العلماء قالوا الزواج بنية الطلاق صحيح لكن المشكلة في ايه بقى ان البنت ديت اللي هو واخدها دي بنت غربية طبعا والاصل في الغرب يا جماعة مش ان هم يدينون بدين معين اغلبهم لا دينيين بمعنى ان هم حتى لا بيروحوا كنيسة ولا حتى بيدينوا بدين معين اغلبهم لا دينيين دي مشكلة كبيرة جدا فالأصل في إن الواحد لو هيتجوز واحدة من أهل الكتاب شروط الزواج بالكتابية إنها تكون إنسانة عفيفة ده شروط ده شرط يا جماعة إن يكون عفيفة مش هيروح يتجوز إنسان عياذا بالله ب- بتمارس البغاء والفاحشة جهارا نهارا ربنا يعافينا ويعافيك فإحنا هنا قدام حالتين حالة الأولانية اما ان هو هيتجوزها وعارف انها محصنه انسانه عفيفه من اهل الكتاب وهتعيش معاه بما يرضي الله وهتقضي معاه حياتها يعني فعلا آه، هتكون زوجه طيبه وقد تسلم وتكون زوجة مسلمة فبها ونعمة عين أما لو كان هيعقد عليها لمجرد ان هي بس آه، ياخد الإقامة وهي هتبقى عايشة في مكان مع أصدقائها وحبايبها وشبابها والكلام ده كله وهو عايش في مكان تاني فهذه دياثة لا يرضاها الدين ولا يرضاها الإسلام وفي الوقت ده بنقول له الكلام ده لا يجوز بعض أهل العلم رأى مسألة معينة ودي برضو يعني إيه العهد عليهم قالوا طيب الحل في المشكلة ديت لو اضطر هذا الشاب وخدوا بالكم ركزوا لو اضطر هذا الشاب لانه لازم يشتغل في المكان ده ولازم ياخد اقامة ومضطر ان هو يعقد واحفظوا الكلام ده ومضطر انه يعقد على هذه الفتاة يعقد عليها على الورق وعشان ياخد الإقامة وبعد ما يعقد عليها يطلقها شفاهية يعني إيه؟ يعني خلاص تم العقد على الورق وخلاص وأصبح هذا الشاب واخد إقامة يقول لها أنت طالق ده بينه وبينها بحيث أنه لا يتحمل مسؤولية هذه الفتاة أمام الله لكن أمام القانون هو متجوزها على الورق والقانون مش مشكلة عندنا في الوقت ده هو كل ما فرق عشان ياخد الإقامة فبعض العلماء قالوا ان هو يعقد عليها على الورق ولكن يطلقها شفهية ولا يقربها ولكن في الجملة انا لا انصح بهذا الزواج طيب مين معانا الاخت مروة من مصر السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ مشير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا جزاك وسهلا الله عنا كل خير الله يبارك فيك ويحفظك استاذينه بس يا استاذ مشيخ اخد رقم حضرتك من الكنترول عينيا.
علشان انا عندي مشكله حاضر مش عينيا.
هقدر اقولها على الهواء.
حاضر عينيا يا اخت مروة حاضر شكراً.
عينيا تحت امرك آه الاخت فاطمة من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت أنا عايز أسأل أسأل سؤال عن بالنسبة لرؤية الخاطب اتفضلي آه، إذا كان هو مثلا يعرفني قبل كده نعم يعني هو يبقى سلف أختي يعرفني نعم وشافني كتير أنا لسه متنقلة بقالي يجي شهر ونص نعم آه، فهو ينفع يشوفني هو شافني كتير في الشارع وكده آه، بصرف النظر هو لو حتى لو شافك آه، ألف مرة يا أخت مروة آه، يا أخت فاطمة قصدي عفوا آه، م- من حقه ما دام رايح يشوفك في آه، الخطبة فلا بس يعني هو عندنا النظام ان هو اصلا بيبقى جاي موافق احنا بيبقى اهل العروس هم اللي يقولوا اه او لا هو جاي موافق هو اللي بيختار يعني هو لازم يكون جاي موافق يعني ايوه هو بيجي هو ال- السوق عندنا كده لا ما احنا عايزين ما مالناش دعوه بقى بال احنا عايزين نقول الشرع الشرع ان هو لازم يجي في جلسه آه، جلسه للخطبه و- ويشوف حضرتك ويجلس ويتكلم معاكي في وجود محارمك وبعد كده يقول ل- طب الاخت تستخير ربنا وانا استخير ربنا وان قدر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون لبعض فخير ان شاء الله ويستخير ربنا لانه لو جاي موافق يبقى يبقى الموضوع ايه فايده الرؤيه في الوقت دوت وايه فايده الاستخاره فاحنا عايزين نقول يا اخت فاطمه يا اخت فاطمه ربنا يبارك فيكي لا من حقه انه يشوف حضرتك ومش مره واحده كمان من حقه يشوفك مره واثنين وثلاثه لحد ما يقول رايه في النهايه خلاص يا جماعه انا استخرت ربنا وموافق في الوقت دوت آه، بيشوف حضرتك بعد العقد وربنا يتقبل يا رب العالمين ام يسرى من هولندا السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام يسرى احنا بنحبك في الله جدا جدا يا يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين والله انا فرحانه قوي اني قدرت اتصل بيك انا اتصلت كذا مره بس دي اول مره ربنا يكرمك.
آه، آه، يوصل آه، اقدر اتصل بيك واكلمك ربنا يكرمك ويسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله ربنا يخليك يا شيخ محمود آمين يا رب والله انت بتفيد- بتفيدنا قوي ب- بنصايحك وكل الله ال- يكرمك.
بنتابع كل البرامج بتاعك وبتاع كل الدعاة الله يبارك انتم بتفيدونا جدا في الغربه ربنا يبارك فيك.
وبتساعدونا على ثبات- ثباتنا على على ثباتنا على ديننا ربنا يحفظكم في غربتكم يا رب ويبارك فيكم يا رب العالمين ويثبتكم ربنا على يخليك.
الدين انا بس عاوزه رقمك رقم تليفونك الخاص يا شيخ محمود حاضر وربنا حاضر يخليك أنا عينيا كان حاضر ممكن- خدي من control يا ام كمان في يسرى موضوع عاوزه استشيرك فيه هو حاضر.
في موضوع جواز انا حاضر.
ست مطلقه وعندي طفلتين هنا في ربنا هولندا يكرمك ربنا واهلي يكرمك كلهم في المغرب نعم فجاني عريس من مصر نعم.
وعندي صاحبتي متجوزه برضه مصري عن طريقها ربنا ييسر لك كل فقالوا خير يا لي ننزل مصر ونعقد الع- العقد الكتاب ان شاء الله ربنا ييسر لك كل خير يا رب ويعوضك هو كل إن شاء خير الله هولندا عندنا بس المشكلة ان لازم يكون في آه، ولي وانا بفهم في ال- في الدين جدا جدا والحمد لله ربنا مسلمة وعارفة ودارسة الدين جدا ربنا يكرمك.
فانا سمعت منهم انه مش ضروري يكون ولي امر وحاجات كده فانا دايما بقول لهم لا لازم ولي الامر حتى لو ال- طبعا لابد من وجود ولي نعم طلقت والسيب والبكر لا ضروري من ولي امرها بالظبط الولي اللي موجود اللي لابد يكون موجود يا جماعه سواء الواحده كانت بكر سواء كانت سيب سواء كان زوجها آه، توفي يعني ارمله في كل الاحوال لابد من وجود الولي لان في ناس فاهمه ان الولي ده للبكر وبس لا الو- الولي ده لاي امراه تتزوج فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له بعض الاخت بعت سؤال جميل بتقول هل هناك دعاء معين عشان اتجوز عايز اتجوز وبعدين بيقولوا لي ادعي وقولي دعاء معين ايه هو الدعاء المعين ده يعني قولي مثلا اللهم اني اسالك ان ترزق يعني ايه يعني في دعاء معين بيقولوه وبينشروه على بعض القنوات مفيش دعاء معين يا جماعه يعني مفيش دعاء ورد في السنه بان الواحده لو قالت كذا تتجوز لا لكن في بقى مجمل الموضوع في الاستغفار والدعاء الدعاء ال- ال- ال- ال- اللي هو ايه اللي هو يا رب يا رب ارزقني رزق صالح يا رب ارزقني العفاف يا رب اجعلني في استرني ب- ب- بزوج يعن على طاعتك وعلى القرب منك يا رب ادعي ادعي والجاء لربنا وربنا قادر انه ييسر لك ان شاء الله الزوج الصالح يا رب العالمين الاخت رحمه من مصر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آه أنا بنتي اسمها رحمة اه ام رحمه كنت حضرتك هي اللهم صل على النبي عليه هي الصلاه والسلام آه كانت بتقوم تصلي الفجر معايا نعم دلوقتي ما عادتش بتقوم تصلي الفجر نعم آه ليها أخ برضو آه كان بيصلي الأول ويروح الجامع وكده مم.
منع الصلاة خالص خالص لم أنا أفضل أقول له صلي يا حبيبي يا حبيبي نعم.
صلي عشان رب- وخلاص يعني نعم آه، فمش عارفه آه، يعني عايزه حضرتك تدعي لهم ان ربنا يرجعهم تاني زي ما كانوا ربنا يا رب يكرمهم لك يا رب ويهديهم ويبارك فيهم على فكرة عايز اقول لحاجة يا ام رحمة يعني نعم.
ايه آه، عايز اقول لحضرتك حاجة اتفضل.
في مسألة الاولاد بالذات الموضوع محتاج صبر خصوصا في الزمن بتاعنا بالذات الاولاد عايشين في فتن عجيبة جدا و... والدنيا منفتحة عليهم بشكل يخض وشكل صعب جدا فاحنا محتاجين يعني وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها والموضوع مش خاص بزوج وزوجة بس ممكن يبقى الزوج والزوجة والاولاد يعني الموضوع كله العيلة كلها مطلوب مننا الاصطبار واحنا مش احسن من نبي الله نوح عليه السلام اللي دعا ابنه ورغم ذلك مات ابنه كافرا عياذا بالله وماتت زوجته كافره وماتت زوج سيدنا لوط كافره ومات والد سيدنا ابراهيم كافرا فاحنا عايزين نقول ايه عايزين نقول آه، ولادنا ندعوهم مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة باللين ومرة بالهدية ومرة بأساليب كده معينة ونبتكر أساليب حلوة في في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وفي النهاية ما علينا إلا أن نبلغ وأن ننصح وأن نذكر بالله أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إحنا علينا إن إحنا ندعو أولادنا إنما هدايتهم إحنا مش مسؤولين عنها احنا بنقول يا رب بنبلغهم بنذكرهم بيك يا رب بنعلمهم الصلاة بنقول لهم صلوا بنقول لهم اتحجبوا بنقول لهم لو ما حدش من ولادنا التزم فاحنا خلصنا اللي علينا امام الله والله سبحانه وتعالى يعاقبهم هم ولا يعاقبنا نحن ربنا يهدهم لك ويبارك فيهم يا رب العالمين الاخت خديجة من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم تعالى السلام وبركاته.
عليكم السلام اختي خديجة
آه، اتفضلي اختي أنا سعيدة جدا لأني أكلمك اليوم يا شيخ محمود ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب والله العظيم أحبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا اختي خديجة أرجوك يا شيخ أن تدعو لي أن- ربنا يبارك أن فيك يا رب.
يرزقني الله بصبي يكون إن شاء الله من حملة القرآن ومن من الشيوخ الأفاضل ربنا يا رب يرزقك بزوج صالح يا رب يكون من حملة ابن القرآن ابن بابن اه عارفه انا سمعتها غلط ربنا يرزقك يا رب ذريه صالحه يا رب العالمين يحملون القرآن و... ويكونون آه، دعاة الى الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك يا اخت خديجة و- وتدعو لي أرجوك أيضا آه، اسمح لي تدعو ل- لأمي وأبي ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين ويحفظهم لك يا رب من كل سوء و... ويرزقهم ب... ويرزقك برهم ان شاء الله يعني في في الدنيا و... ويجمعك بهم في الجنة في الاخرة ان شاء الله يا اخت خديجة ربنا يحفظك الاستاذ احمد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو سؤال- سؤال يا شيخ ان انا كل ما مراتي يحصل مشكلة بتجري على بيت اهلها اه ف- من قيمة شهر قلت لها لو حصل كده لو خرجت بره البيت فهتكوني طالق أيوة.
بنية الطلاق فعلا عشان هي كل شوية تجري على اهلها أيوة.
فقلت لها بنية الطلاق بحق لا اله الا الله لو خرجت من البي- من البيت وانا مش راضي انك تخرج من البيت فانت طالق الكلام ده من قيمة ثلاث شهور نعم.
ف... فمن قيمة اول 10 ايام كده حصل مشادة تليفونية في البيت في ال- في التليفون بيني وبينها وجريت فرجعت لقيتها مش موجودة في البيت اه راحت آه، راحت عند اهلها اه رحت عند اه ف- فاختها بتقول لها انت فاكره احمد قال كذا كذا أيوة.
فقالت لها لا مش فاكره فهل هي لو لو صادقه في انها فاكره ومشي فايه الحل وهل لو هي بتكذب تقول انا مش فاكره وهي فاكره فايه الحل برضه ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد السلام عليكم.
آه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اليمين طبعا بيعتبر فيها بقول الزوج آه يعني ما دام الزوج هو اللي قال يبقى لابد ان إيه يعني يعني ان احنا نلتزم ب- بما قالها الزوج لان الزوج هو الذي يملك ال- العصمه هو الذي يملك اليمين إن هو يلقي الطلاق او لا يلقي يمين الطلاق فما دمت حضرتك اللي قلت لها آه، انك لو خرجتي وفي زعل ما بيننا ورحت بيت اهلك تبقى طالق فكده ممكن تكون وقعت طلقه وان شاء الله ما تحاولش بقدر الامكان يعني ان انت تعلق اي حاجه على موضوع الطلاق ده لان انت عارف ان ممكن ال- ال- المراه بطبيعتها بتتصرف بعاطفتها فممكن ت- ت- تعاند مره ومره ما تعاندش فنحاول عشان بس نحافظ على بيوتنا لا نعلق مثل المسائل لحظه بس عايز اقول حاجه آه، واحد بقى بيسال برضه بيقول ما هو ما هو طب ماشي معانا الاستاذ حمدي من لندن السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام استاذ حمدي ازيك يا شيخ محمد يا اهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب والله انا مبسوط بجد ان انا كلمت حضرتك والله بجد ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب الله يخليك يا رب اتفضل يا سلام.
ويبارك فيك يا رب ويديك كده يعني آمين.
بجد يعني خليك ت- تقول الامه الم- يعني آمين.
الاسلاميه كده انا مش عارف والله بجد اقول لحضرتك الله يعني يخليك يا أستاذ حمدي انبسطت والله احساسك بجد أنا مبسوط الجميل إني واصل اتكلمت ربنا حضرتك.
يخليك آه، بس في سؤال بس كنت عاوز اسال حضرتك فيه بعد اتفضل يا أستاذ حمدي
آه، دلوقتي انا شغال في لندن هنا فشغال في كده في مطعم في الخنزير وكده ف فهو حرام بص... يعني انا عارف إن هو حرام بس ما فيش شغل قد كده هنا يعني نعم فمش عارف ايه اللي ممكن يعني حضرتك تقول لنا وكده في طيب وكده.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ حمدي عايز اقول لحضرتك بس حاجه ممكن اتفضل.
اخد بس رقم حضرتك اتفضل خد ممكن تروح حاضر عايزين نقول حديث النبي عليه السلام حديث رواه ابو نعيم بسند صحيح ان حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته خدوا بالكم يا جماعه ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله فان ما عند الله لا ينال الا الا بطاعته نترك شيء لله من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه عايز اقول لاخويا استاذ حمدي و- وامثاله كتير اللي بيضطروا انهم يشتغلوا في شغلانه قد تكون حرام عايز اقول حاجه لو وقعت في مثل هذا الموقف وانت ما فيش عندك اي مصدر رزق غير هذا العمل عايز اقول لك ابحث وانت لسه في شغلك اهو مش بقول لك سيب دلوقتي ابحث بس ابحث ايه باخلاص اجري اسعى بكل ما اوتيت من قوه ان انت تبحث عن عمل حلال يوم ما تلاقي عمل حلال ولو بنصف المرتب روح للعمل الحلال وربنا هيبارك لك ان شاء الله ابو كريم من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو كريم لو سمحت سمعت يا فندم حضرتك الشيخ عاوزين نسألك سؤال كده كنت حالف على زوجتي انها ما تروحش عند بتوية ايوه فكسر الكلام وراح انت قلت لي ايه ساعتها يا ابو كريم ايه؟
اللفظ اللي قلته ساعتها قلت لها قلت ايه لها ان إن رحت عند بيت ابوكي قابلت طارق تبقى طالق ده لفظ طلاق واضح هي راحت بقى هي راحت كسر الكلام وراح اه كده تبقى وقعت طلقه يا ابو كريم ماشي جيت بقى بالليل طبعا ايه رحت حالف عليها تاني تاني حالف عليها انت تاني.
ما شاء الله سخن يا ابو كريم في البيت اه فالجيران والاهل يعني اللي جاريه يعني ايه قال لازم لا عيب وما ينفعش وكده انت قلت لي ايه بقى في المره الثانيه بقى اه قلت لها ايه في المره ايه الثانيه الحل بقى في الم...
المره الثانيه قلت لها ايه يا ابو كريم قلت لها انا والطاق لما هتخشيش البيت اه لما ما جبتش سيره الطلاق اه لا قلت لها على الطلاق لما داخله البيت عليا الطلاق ما انت داخله البيت اه ورحت في الطلاق بتاعي ودخلتها داخل طب هقول لك حاجه بقى الحته الثانيه دي ليها مخرج الاولانيه طلاق واضح انما المره الثانيه قلت لها عليا الطلاق ما انت داخله البيت آه.
كان نيتك بقى لان ده لفظ طلاق غير صريح كان نيتك ساعتها يا ابو كريم طلاق ولا نيتك تهديد دي حاجه بينك وبين ربنا ها كان تهديد كان تهديد لو نيتك تهديد يبقى تكفر عن هذا اليمين بصيام ثلاث ايام او اطعام 10 مساكين اما لو كان نيتك طلاق فيتحسب طلاق وعايزين نقول يا ابو كريم بقى بلاش نسخن على موضوع الطلاق ده مش كل حاجه بقى لان انت كده ممكن تطلق 50 مره في الاسبوع فعايزين ايه يعني إيه نهدي الموضوع شويه زي واحده كانت يعني ايه برضه زوجها حلف عليها هي واقفه على السلم قال لها لو طلعتي تبقى طالب ولو نزلتي تبقى طالق ولو وقفت تبقى طالق فهي كانت ذكيه رمت نفسها ببير السلم فيعني طبعا لما سأل احد المشايخ قال كانت المرأة افقه مني يعني خد بالك بس طبعا هي اتفشفشت يعني المهم الشاهد في الموضوع ان مش عايزين نضايق حياتنا يا جماعه مش عايزين يبقى كل حاجه نربطها بالطلاق لو فتحت الباب تبقى طالق لو الفول آه، ما معلوش ملح تبقى طالق لو الشاي ما جاش دلوقتي تبقى طالق لو رحت لوالدتك تبقى طالق بلاش يا جماعه نتعنت في مساله ان احنا نربط كل حاجه خصوصا لما تكون مساله خاصه بالع- بالعلاقات وصله الارحام ما ينفعش تقول لزوجتك لو كلمت اختك تبقى طالق لو رحت لامك تبقى طالق لو اخوك جالك تبقى يا جماعه ما ينفعش نقطعهم عن صله الارحام ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ام ابو القاسم من المانيا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله أنا مرتبكة مرتبكة يعني وفرحانة قوي قوي قوي اللي اتصلت فيك ربنا يسعد قلبك يا ام ابو والله القاسم أحبك في الله حبك الذي أنا يحتني في ربنا وأولادي ربنا يبارك يا لك فيهم أخي ادعي لي من فضلك عليك بالله تدعي لي يوم حاضر.
الجمعة حاضر لأولادي حاضر، ربنا يبارك ولزوجي اللي يهديه الله سبحانه وتعالى يا رب يهديه يا عندي رب.
مشاكل كتير معاه ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظه لك تدعي لي لبنتي كمان حاضر.
اللي الله يرزقها بالجوز الصالح ربنا يا رب يعني هي يرزقها بالجوز اتخطبت الصالح.
كثير وكتبت صداقها يعني كتبت كتابها بس نعم.
ما دخل عليها نعم.
ويعني ما صار ما صار منها فشلت ال- الجوازه نعم.
وت- وتخطبت كمان يعني عده نعم.
المرات بس ما ما يكون نصيب نعم لا ان شاء الله ربنا هيكرمها ان شاء الله بنصيبها ان شاء الله يا ام ابي القاسم وربنا هيكرمها ان شاء الله باللي يستحقها و- وعليك بالدعاء قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قوم وصلي بالليل يا ام ابي القاسم كده ركعتين قبل الفجر وادعي ربنا ان ربنا يهدي لك زوجك وان ربنا يوفقك اولادك لزوجة لزواج طيب وان ربنا يهدي لك اولادك ويبارك لك فيهم الدعاء يا جماعه عايزين نقول- نقول حاجه برضو بعض الاسئله كده في عجاله عشان الوقت جري بينا بعضهم بيقول ما هو النص الدقيق للعقد الشرعي ما فيش يا جماعة العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ المهم يبقى في إجابة وقبول يعني آه، زوجني ابنتك فلانة زوجتك ابنتي فلانة قبلت خلاص الموضوع منتهي مش لازم يبقى دباجة معينة أو صياغة معينة مين معانا يا أستاذ شريف الأستاذ عرفة من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود يا أهلا وسهلا والله يا شيخ محمود انا عاوز اعرض عليك آه، مشكله معايا يعني اتفضل انا معايا مشكله كده حضرتك اتفضل لو كانت طويلة خد التليفون لو كانت قصيرة عشان الو... عشان بص ال...
التليفون أحاول عشان مع قدامنا حضرتك، دقيقة واصل انا مره كلمت شيخ وبكلمه على التليفون كانت مشكله مشكله عويصه نعم.
قال لي انت هتجرفنا وانت ما بحبش اخد تليفون لا لا لا انا لا انا ان شاء الله اسمعك زي ما انت عايز ان شاء الله يعني عينينا حاضر مش عاوز اخد بقول له انا أخي جربت كذا يا شيخ يا شيخ محمود عينينا حاضر اتفضل يا استاذ ظرف فممكن اخد تليفونك يعني عينيا هتفتح علينا عينيا الحلقة؟
اديله التليفون يا استاذ شريف عينيا تحت امرك يا استاذ ظرف تحت امر حضرتك عايزين نقول حاجه يا جماعه آه، آه يعني طب الأسئلة الحقيقة كتيرة لكن عموما آه يعني الحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة جدا جدا وفاضل لنا فقط نص دقيقة ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين أتمنى ما نكونش ضيوف تقال عليكم النهاردة وأتمنى ربنا يا رب يجمعنا يا رب بهذا الحب في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله والله بحبكم في الله وبتمنى إن احنا فعلا نقدر إن احنا آه يعني ندل كل المسلمين على الخير وإن احنا نكون فعلا يعني وسيلة ان انتوا تعرفوا من خلالها ازاي تعيشوا حياة سعيدة وازاي تكون بيوتكم فعلا على منهاج النبوة وازاي ان احنا فعلا نقلد النبي ونمشي وراه خطوة خطوة في برنامجنا اللي بنحبه من قلوبنا ليلة في بيت النبي اللي بحس والله الذي لا اله غيره ان فعلا بتحل فيه بركة النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء